أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سمحت كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله جئتكم الليلة أكلمكم عن الحب اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحل وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظما أحبتي في الله يذكر ابن القيم أن الدنيا لا تقوم إلا على الحب فكل حركة وسكنة في الحياة إنما الدافع إليها حب حب وإرادة ولكن أصل الحب حب الله ومن أصولنا ليس الشأن أن تحبه إنما الشأن أن يحبك يا رب حبنا يا رب ليست القضية أن تزعم وتظل الليل والنهار تقول أحبه ليست القضية أن تزعم وتظل الليل والنهار تقول أحبه وإنما الشأن أن يحبك ولذلك لما اختار الله قوما له قدم حبه على حبهم قال ربنا عز وجل جل جلاله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه يحبهم فقدم حبه لهم على حبهم له هو يحبهم فبحبه أحبوه ولذلك الأصل في هذه القضية القضية أيها الأخ الكريم هل الله يحبك هذا هو السؤال ربنا بيحبك ولا لا سؤال يحتاج منك فعلا إلى إجابة هل تصلح هل تستحق مثال بسيط قوي لو قالوا ان الممثلة الفلانية بتحبك انت بتقول لواحد دي فلانة بتحبني يبص لك كده يقول لك ها ها بتحبك انت طب على ايه صح كده الكلام طب على ايه طب ليه مين انت يعني فلو في قعدة ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وتقول ده ربنا بيحبني طب ما احنا هنقول لك برضه على ايه وبتاع ايه وانت مين انت عشان الله الكبير الله العظيم الله الجليل الله الملك الله المتعال يحبك انت طب عشان ايه فيك ايه يتحب عشان ربنا يحبك سهل قوي انك تقول بحبه لكن تقول لي بيحبني بيحبك تقول لي اه بيحبني ده انا عمري ما طلبت منه حاجة الا واداها لي اقول لك مش شرط مش شرط ما هو ده الكفار كل اللي هم عايزينه بيحبوه صح ولا لا معنى كده انه بيحبهم ها قضية اذن والكلام الخطير ده انا قلته قبل كده كتير بس اسمعوا تاني بس المرة دي اسمعوا جديد لله قال ابن القيم عليه رحمة الله وإياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه بالله انت رايح فين يا ابني انت اللي بتدوس على نفس كلام عايز انك انت حيث انتهى به المجلس اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب اللهم الطف بنا يا حي يا قيوم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والله انا بحبكم في الله خايف عليكم موت والله خايف عليكم نفسي انكم تدخلوا الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب آه لو ندخل الجنة اللهم اجمعنا في الجنة يا رب نرجع لأصل الموضوع كلام ابن القيم خطير جدا أقول تاني تدفع كم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا نعم الدفع عندنا بالصلاة على النبي والله أنا ما عارف أنا فين بس يعني أهل المنطقة هنا دول بيصلوا على النبي ولا بيصلوش أنا بسأل بسأل بيصلوا على النبي يعني سيلوا بالكم بتصلوا على النبي طيب أهم حاجة أنك أنت طول ما أنت قاعد معايا كل ما تسمع اسم النبي تصلي عليه واللي ما يصليش على النبي يبقى محروم يخرج بره يمشي ما يقعدش معانا يقول ابن القيم وإياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله يقول لي ده ربنا بيحبني ده أنا في اليوم الفلاني قلت يا رب ألف جنيه بس فوجئت بألفين ده أنا في اليوم الفلاني كان نفسي اشتغل شغلانه فلانيه اداني شغلانه كذا كان نفسي اتجوز فلانه اتجوزتها ده انا كان نفسي في ولد جاني ولد مش شرط ده مش دليل انه بيحبك مش دليل مش شرط يقول ابن القيم فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه بس قاعد يقول يا رب يا رب يا رب يقول خد وما اسمعش صوتك تاني آه ابن القيم يستدل على كده يقول ايه كيف وقد اعطى ابغض خلقه عنده ما يريد لما سأله ابليس النظرة اعطاها له قال رب انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين ابليس طلب وربنا اداله يبقى بيحبه اه يبقى مش شرط عشان بيديك يبقى بيحبك صح ممكن يكون بيديك عشان بيكرهك مش عايزك خد وما تسمعش صوتك عشان كده من الاصول ان تمام الخذلان انشغال العبد بالنعمة عن المنعم وبالبلية عن المبتلي يا رب عايز اشتغل يشغله شغلانة اللي هو عايزها واحسن منها ومرتب اكبر بس ساعة ما يشتغل ينسى ربنا فموضوع انه يصلي الفجر في المسجد ده انسى موضوع الظهر والعصر في الشغل المغرب بيتعشى العشاء خصف عشان ينام عشان يقوم بدري للشغل فين دينه كان نفسه يتجوز فلانة يتجوزها بس عشان يتجوزها استلف له 10000 جنيه واشترى عزال بالتقسيط بكمان عشرة بقى مديون بعشرين شغال وليل ونهار عشان يسد الديون فبقى الجواز نعمة ولا نقمة بقى نقمة عليه آه يبقى تمام الخذلان انشغالك بالنعمة عن المنعم اقعد يا ابني تمام الخذلان انشغالك بالنعمة أن ينعم عليك بنعمة عن المنعم أو انشغالك بالبلية عن المبتلي انتوا حافظين الأصل ده من زمان قلته ليس دوما يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب يبتليه إنسان بمرض السكر اللهم عافي كل مبتلى اللهم اشف كل مريض اللهم إنا نسألك العافية للمسلمين والمسلمات واحد ابتلي بمرض السكر والعياذ بالله فاجأ دخلت عليه لقيت عنده رصة كتب كده ايه الكتب دي قال لي لا دي بحوث في مرض السكر بذاكر بذاكر ايه بيذاكر في مرض السكر ايه دي الكتب دي وراثة تانية ده انا بعمل بحث في المشاهير والعظماء اللي اصيبوا بمرض السكر يا ابني هو ربنا ابتلاك عشان تنشغل عنه ده ابتلاك عشان تقول يا رب واحد تاني بقى ابتلي بمرض السكر برضه اللهم عافي كل مبتلى اللهم اشفي كل مريض فقال لي انا ما عرفتش نعمة النوم ثلاث اربع ساعات على بعض الا بعد المرض ده فانا عرفت انا ابتليت بالمرض ده عشان ما كنتش بشكر نعمة ربنا ان انا بخبط 8 ساعات نوم على بعض دلوقتي كل ساعة اقوم ادخل حمام فبدأت اعرف النعمة اللي انا ما شكرتهاش قال لي وحاجة كمان جميل جدا المرض ده مرض رائع كل ما اقوم اتوضى واصلي ركعتين وانام تاني شوف الفرق ان تنشغل بالنعمة هذا هو الخذلان وإنما أن تنشغل بالمنعم ولذلك الحب بتحبه يا مش مصدقك كذاب وأبنطجي بتحبه بجد بتحب ربنا ايه دليل ايه الدليل انت بتحبه للمرة المية اقول ان اي واد من بتوع النواصي بيحب اي بنت شكله وهو رايح يقابلها تلاقي قلبه بيعمل كده بيرفرف صح ولا لا وانت جاي تقابل ربنا جاي تصلي قلبك بيرفرف تبقى ما تحبوش كلام منطقي اهو بالراحه انت وانت جاي تقابل ربنا تقف بين ايديه في المسجد تقف بين ايديه وانت بتصلي قلبك بيرفرف بحبه ما حصلش فعشان كده مش بتحبه كذاب ولذلك من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب المشكلة مش كده بس المشكلة انه يحبك يا رب حبنا يا رب لما يحبك بقى شوف ابن القيم يقول ايه وهي محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب اقول تاني ولا مش معايا انتوا خالص صلى على الرسول طيب صلى الله عليه وآله وسلم وهي محبة تلذذ الخدمة القيم يقول ايه وهي محبة الاصل في المسألة الاصل في المسألة انها محبة تقطع الوساوس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب لما يحبك ما يبقاش في وساوس النهاردة كتير من الاخوة وهي محبة ايه نسيته اه تقطع الوساوس النهاردة كثير من الشباب اول ما يلتزم يبتلى بالوسواس ما بيحبوش لو بيحبه المحبة تقطع الوساوس يوسوس بايه وقلبه مشغول بواحد هو الواحد الله مشغول بيه يوسوس اصل اللي بيوسوس ده قلت له دايما اللي بيسأل عن الوساوس اللهم إنا نسألك أن تعافي كل مبتلى قلت إن لا يوسوس إلا فارغ اللي فاضي يوسوس لكن اللي قلبه مليان وعمران ودماغه مشغولة ومعمرة يوسوس يوسوس ايه هو فاضي عشان كده نبقى نبدأ بقى ندخل حتة الحب الحب ها يا رب حبنا يا رب فحين يحبك يملأ قلبك بحبه فلا ينشغل بغيره حين يملأ حبه قلبك يملأ قلبك بحبه فلا ينشغل قلبك بغيره تلاقي نفسك على طول ليل ونهار مشغول بمين بالله سبحانه وتعالى ما وراكش غير مين الله سبحانه وتعالى همك الوصول لمين لربنا سبحانه وتعالى رضا مين رضا ربنا سبحانه وتعالى تعمل في خدمة مين في خدمة ربنا سبحانه وتعالى مالكش غيره وما وراكش غيره ومش مسؤول بغيره لما يحبك فيشغل قلبك بحبه وجوارحك بخدمته وعقلك بالفكر فيه ثم لا تجد في نفسك بقية لغيره اللهم ارزقنا حبك يا رب فأول حاجة في الحب محبة تقطع الوساوس اثنين تلذذ الخدمة كان في واحد من اخواننا راح يعمل عمره أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومنه اللهم ارزقنا الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم اكتب لنا الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة فبقول له خلي قلبك مشغول بيه عارف لو انت جبت واحد يشتغل عندك بيدهن لك المكتبة دي مثلا وانت واقف وراه وهو بيشتغل واقف فهو بيشتغل وانت ايه واقف وراه يعمل ايه أهو ده إحساسك بالمراقبة إن ربنا شايفك حبيبك اللي أنت بتشتغل له اللي أنت إيه؟ آه بتشتغل له صليت بالناس مرة فقالوا طولت قلت لهم إن الناقد بصير وصلت ولا ترجم أترجم طب ادفع اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا شغال استورجي مش عارف استورجي يعني ايه بس المهم ان هو قدامه طقم انتريه وقاعد ايه بيدهن فيه فماسك بقى القطمه والريشه وقاعد يشتغل في المدهب بالدقي قوي ايه مالك خلص قال لك لا اصل صاحب الطقم نقرجي يعني ايه نقرجي قال لي يعني بينقر بيدقق قوي في الحاجه وصلت اه لما تقف تصلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته يبقى انت واقف تصلي كده وربنا جل جلاله الله وجهه الى وجهك يطالعك عشان كده السلف كان الواحد منهم لما يتوضا للصلاه يصفر ويرتعش مالك يقول اتدرون بين يدي من ساقف ناس بتفهم عشان كده من الاصول الاستحضار الذهني للعبادات قبل الدخول فيها سبيل الاخلاص فيها الاستحضار الذهني للعبادة قبل الدخول فيها اما اجي اصلي قبل ما ادخل في الصلاة اقف كده اشوف انا هعمل ايه استحضر اتصورها انا هقف ازاي بين ايدين مين هكلم مين هسكت فين هقرب لمين هسمع مين استحضر يبقى في ذهني صورة للعبادة فأضبطها وبعدين أدخل فيها لكن اللي بيدخل بغفلة أن يستجاب له اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب فلذلك أيها الأخ الكريم الحب يلذذ الخدمة يلذذ الخدمة تبقى الخدمة لذيذة جدا بكى أحد السلف عند موته قيل ما يبكيك قال أبكي لأنني أموت ولم أشتفي من قيام الليل أموت ولم إيه يعني ايه اشتفي ما شبعتش ما شبعتش من قيام الليل كان بعض السلف عند موته يقول اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره ما شبعتش الصلاة عايز أصلي وأنا بموت دلوقتي دي مصيبة أعمل إيه فيا رب خليني أصلي في القبر شوف الناس ليه لانه مستحضر العبادات ذهنيا ذهنه شغال في العباده محبه تقطع الوساوس وتلذذ الخدمه وتسلي عن المصائب تقطع الوساوس لان عارف ان الموسوسين كتير اللي بيشتكوا من هذا البلاء أسأل الله لهم العافية وللمسلمين والمسلمات عشان كده نقول له إن الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال في قطع الوساوس اتفل عن يسارك ثلاثا وقل الله ربي لا شريك له ولينتهي ما يفكرش ثاني قال إذا وجد أحدكم ذلك من نفسه فليتفل عن يساره ثلاثا اتفل على الشيطان احتقار له وازدراء وإهانة عشان ما يتكلمش ثاني ما تعملوش اعتبار ثم يقول الله ربي ها لا شريك له انشغل بي وحده لا شريك له ثم لينتهي ما تكلمش ما تسألش حد ما تقراش فيها ما تبحثش عنها انتهي تقطع الوساوس وتلذذ الخدمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة هي دي اللذة المتعة الحقيقية كنت بتكلم عن الجدية في الالتزام لأن أكثر الشباب واخد أمر الالتزام كده زي ما قلت قبل كده هواية تهريج أهي تسالي مفيش جدية في الالتزام بقول كنت بقول لابد من الجدية في قضايا الإسلام الإسلام قضية كبيرة لازم تؤخذ بجد قال الله إنه لقول فصل وما هو وما هو بهزل جد القضية جد مش تهريج مش لعبة هي جد جد فلا بد من أخذ قضايا الإسلام بإيه من جد من جد أول حاجة اتنين الجدية في طلب العلم نيجي نسأل قريت ايه يا ابني في العقيدة قريت ايه يا ابني في الفقه قريت ايه يا ابني في السيرة قريت ايه يا ابني في التفسير قريت ايه يا ابني فين الكتب اللي انت خلصتها مين المشايخ اللي انت قعدت معاهم حتى انتهوا من هذه من شرح هذه الكتب مفيش مفيش جدية ورقة من هنا وصفحة من هنا وكلمة من هنا وفتوى من هنا وشريط وفكر ان هو بيطلب علم كده مش ده طالب العلم الجدية في طالب العلم ان يبقى في منهج ودراسة وتذاكر بالورقة والقلم وعلى المكتب بالسهر والمذكرات زي الثانوية العامة زي البكالوريوس والليسانس طالب علم وجدية في طلب الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب مش في طلب الجنة بقى في طلب العلا من الجنة اللهم ارزقنا الدرجات العلا من الجنة انت جاد في المسألة دي ولا بس يا عم ندخل الجنة احنا هندور بقى فوق ولا تحت اي حتة ورا الباب وخلاص لا لا قال رسول الله ما صلي عليه اذا سألتم الله الجنة فأ فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة آه في الفردوس الأعلى من الجنة أعلى درجة في الجنة لكن أنت طالب الأمر ده بجد طيب إذا كان بجد لكل سلعة آه ثمن أنت أداء أداء أكثر الناس لما بنتكلم في قضية اللهم استعملنا لنصرة الدين اللهم وارزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل الشيخ ابن باز مات قول الله يرحمه وشيخ الألباني الله يرحمه وشيخ ابن عثيمين الله يرحمه والشيخ عطية سالم والشيخ والشيخ والشيخ نعد يجي خمسين شيخ في خلال السنتين اللي فاتوا مين بدلهم انت انت انت انت تقول لواحد انت يقول لك يا عم بس انا اصلي الفجر طب انت يا عم ده بس اتوب من البص للنسوان انت هو انا عارف احفظ ايتين من القران امال نجيب مين لما مش انت ولا انت ولا انت يبقى مين محتاجين جد ناخد هذا الامر بجد مش تهريج هي يا جماعه مش هوايه احنا مش داخلين الدين ده هوايه احنا واخدين الدين ده عشان نوصل لاعلى درجه من الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب فنطلب الجنه بجد بتفاني بجد ان يبقى المنصب ده الدرجه دي اللي هي اعلى درجه في الجنه قدام عينيا المصيبة ان الشباب بيشتكي من الفطور عارف بيشتكي من الفطور ليه لان الشاب النهاردة بيقول بس انا اصلي ودايما الواد بتاع الثانوية العامة اللي بيقول بس انا انجح اجيب 50 60% بيسقط صح ولا لا لكن اللي بيقول هجيب 98 بيجيب 90 92 صح ولا لا فاللي بيقول بس ادخل ورا باب الجنة هيقع في جهنم لكن اللي طالب اعلى درجة في الجنة لو وقع يبقى في الدرجة اللي بعديه اللي تحتيها ويبقى متألم اللهم ارزقنا الدرجات العلى من الجنة الأخير بقى الجدية في دعوة الناس إلى الخير وأصلها انت دقت ها حسيت حبيت ها انت حبيت حبيت ربنا حسيت بحلاوة الحب ده بمتعته بلذته بجماله انت يا ابني كنت عايش في جاهلية تاكل وتشرب وتتكلم وتهرج وتروح تمشي مع بنات وتسمع موسيقى وتدخل سينما وتس- وتدخل مسرح وتدخل ملاهي وتروح وتسافر تصيف على البحر كنت في جهل في ضلال في ع- جاهلية عمياء ربنا كرمك وتاب عليك ودخلت باب المسجد وبدأت تحب ربنا بعد حب البنات بدأت تحب المصحف بعد الموسيقى والأغاني بدأت تصلي بعد الجلوس على المقاهي والشيش بدأت تمشي في طريق الخير بعد ما كنت تمشي تعاكس النسوان حسيت حسيت الفرق عرفت النظافة فهمت الطهارة عشت عشت الفرق ده لو عشته وحسيته ما تقدرش تسكت لازم تنقل احاسيسك دي لغيرك لازم عشان كده كتير مننا للاسف الشديد يوم ما يلتزم بيطفش ابوه وامه اه بيكرههم في الدين حرام حرام حرام غلط غلط ما يصحش الشيخ قال والشيخ عاد والشيخ خلاهم كرهوا الشيخ وسبوا ولعنوا الشيخ لا يا ابني مش كده مش كده مش كده خالص انا عايزك بس تقول لهم انتوا عارفين دلوقتي انا حاسس بايه وتنقل احساسك قول لهم انتوا عارفين معنى وانا ساجد انتوا عارفين وانا بقرا كلام ربنا انتوا عارفين لما اقعد كده واقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده بحس بايه انتوا عارفين لما اقول لا اله الا الله بحس بايه انقل مشاعرك احاسيسك لذاتك متعك وما تتكلمش في الدعوه باكتر من كده بس والناس هتبدا تجرب عشان توصل للي انت بتقول عليه اما لو ما حسيتش تبقى كذاب في التزامك وما التزمتش لحد دلوقتي لما تحس بجمال وحلاوة ولذة الإيمان هي دي محبة تلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب اللهم إنا نسألك العافية من المصائب يا رب آه عشان كده الأصل الثاني النهاردة اللي هو بعد الحب الفهم عن الله نور الطريق لو سمحت لو سمحت اتق الله الفهم عن الله نور الطريق إلى الله يا شباب أنا والله بحبكم في الله أنتم مصدقين ولا لا آه والله أكتر منكم هو حد يقول لي إنه بيحبني أكتر لا أنا بحبكم أكتر أكيد الكلام ده أنتم عارفين لأني مشتعل بتحرك من أجلكم عايزك توصل لربنا الفهم كتير منا بيدخل الطريق ده الطريق الى الله بدون فهم او لقى ناس ملتحين التحى انت فهمت اللحية دي يعني ايه ليه دخل المسجد يصلي اي الناس تصلي صلى معاهم فهمت الصلاة دي يعني ايه يعني ايه قيام فاهم يعني ايه انك تحط ايدك كده اليمين على الشمال على صدرك دي يعني ايه فاهم يعني ايه ان عينك تبقى في الارض محل السجود فاهم يعني ايه تركع يعني ايه تسجد يعني ايه امين انت ها فاهم يعني ايه ان الفاتحه دي كلام ربنا كلام الله فاهم يعني ايه ان ربنا اتكلم بالكلام ده فاهم لو فهمت ده يمكن يكون ده حالك في المعاصي والذنوب والغفلة لا يمكن ده حال ناس مش فاهمة مش فاهمة الدين احنا محتاجين نفهم الدين صح نفهم يعني ايه نصلي ويعني ايه نقرا قران ويعني ايه نذكر الله نفهم يعني ايه لما تبقى ماشيه واحده واغمض عينيا وما ابصلهاش يعني ايه يعني ايه يعني ايه ما بصيتلهاش ويعني ايه بصيت لها انا اقول ان الفهم ده عدم الفهم وانت بتنظر للمتبرده اكبر من المعصيه نفسها لأنها بتجر مصايب كتير يا شباب الفهم عن الله هنقعد بس دلوقتي سريعا مع قضية الفهم في البلاء والمصائب إنسان بيبتلى اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة وثبتنا على الإيمان الفهم مش الرسول صلى عليه لما جلس بجواره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوضع يده فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن السكونة لتخرج من فوق الرداء قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم فنحن معاشر الأنبياء يشدد علينا البلاء ليزاد لنا في الأجر هو ده الفهم يبقى الرسول لما مرض فاهم هو مرض ليه عشان كده أصل الرضا عن الله الفهم عن الله ابن الجوزي يقول كلام جميل قوي انت عايز تأذن طب اديني خمس دقايق اقعد ما يجرس حاجة معلش عايز اقول الكلمتين دول بتوع ابن الجوزي وهو بيتكلم عن النبي ما تصلي عليه مش انتوا بتحبوا النبي ولا لا والله ما عجباني صلاتكم على النبي دي دي صلاة على النبي دي ربنا يستر يقول ابن الجوزي من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال الرسول فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق رأى الخالق مالك وللمالك أن يتصرف في مملوكه ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا فسلم تسليم مملوك لحكيم وصلت ولا لسه صل يا ابني اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا علم أن الخالق مالك أن الخالق إيه مالك وللمالك أن يتصرف في مملوكه كما يشاء عشان كده ربنا قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله لله لله ملكه يتصرف فينا كما يتصرف الملاك في أملاكهم واحد اشترى جهاز تسجيل ده ادي كسر فيه حقه ها بتاعه ملكه يكسره يدغدغه يشيله يحطه هو حر فلما ربنا سبحانه وتعالى يصنع فيك ما اراد خلاص مالك ثم هو حكيم لا يصنع شيئا عبثا لا يصنع شيئا ايه عبثا فسلم تسليم مملوك لحكيم مملوك ليه لحكيم يبقى الحكيم لما يفك التسجيل ده لحكمة ما يكسروش عشان كده قلت لك لا يبتلي ليعذب قال الله الرحيم الودود الكريم ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله ايه بعذابكم عارف يعني ايه ها ربنا يستفيد من تعذيبكم يعني ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما ان انا ما بجاوبش على الاسئله فما حدش يبعت اسئله ايها الاحبه في الله هذه المحبه تسلي عن المصائب انا قبل ما ادخل في كلام في الموضوع انا صراحه يعني آه، انتوا متاكدين ان انا بحبكم في الله مش كده؟ آه آه ب- ب- بس انا يعني زعلان من آه، من فقدان آداب المسجد زي ما عم الحج أشار إليه صراحة يعني آه، الحب آه بس آه، احترام بيت ربنا وتوقيره واحترام الكبار والسابقين في الصف وغير كده آه، مشكلة كبيرة نفسي أتكلم عن الأدب انتوا فاكرين مجموعة دروس كان اسمها الدرة المنقودة في إحياء معان من الإسلام مفقودة الكلام ده بقى زمان من عشر سنين في مسجد قوة في عابدين مسجد أنصار سنة وكلمنا ساعتها عن الزهد والإيثار و... وإيه تاني الاتعاظ مش فاكر كان إيه كمان وكانت فضلة درة الأدب ما اتقالتش لحد دلوقتي الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع القرآن والأدب مع المساجد والأدب مع الكبار والأدب مع العلماء والأدب مع الخلق آه، أخي الوقت اللي كان بيسألني قول لي الشيخ فلان والشيخ فلان برضه لسه عايزين نقعد نتكلم عن المشايخ مش كفايه الفتن اللي احنا فيها مش كفايه البلاء والمصايب احنا عايزين نوصل لربنا يا جماعه عايزين نوصل الجنه عايزين الامه ديك ربنا يرحمها اللهم ارحمنا يا رب اللهم انزل علينا رحمه من عندك تغنينا بها عن رحمتنا سواك في الدرس بتاع الصالحين اسمه عباد الله الصالحين حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون قال نعم أنهلك وفينا الصالحون عليه نعم إذا كسر الخبث الخبث النهاردة كتير ولا الصالحين أكتر الخبث كتير وإحنا عمالين ندبح في الصالحين في أهل الدين ونفرق في الصالحين وكل شغلنا ايه رايك يا شيخ في جماعه التبليغ ايه رايك يا شيخ في جماعه مش عارف ايه ايه رايك يا شيخ في الشيخ فلان وايه رايك يا شيخ في الشيخ فلان قطع رابي الناس واقتل الدين واهدم الرموز ليه ليه ليه خليك في نفسك ودايما القاعده اللي انا قلتها لكل ملتزم اعرف الحق تعرف اهله تعرف ليه اعرف الحق اعرفه ازاي يا شيخ اتعلم الكتاب والسنة بعت لي ورقة اتعلم فين هنا الاقي حد اتعلم منه لانك ما فيكش خير لو فيك خير ربنا هيسخر لك اللي يعلمك ويهيأ لك اللي يعلمك اللي بيعلموا كتير وموجودين بس احنا اللي بندور على حاجة على مزاجنا نرجع للأ انتوا زعلتوا مني؟ ما اوعوا تزعلوا انا بحبكم ودي زي ما قلت دايما في فرق بين محمد حسين اللي بيطبطب عليك ويقول لك انا بحبك وفرق بين محمد حسين المربي اللي ممكن يسخدك في صدرك او يخبطك على دماغك اه مربي لازم اوريك الحق ولازم يكون في الو- في النصح بعض خشونه عشان نتربى اللهم اصلح احوال المسلمين يا رب نرجع نقول ان هذه المحبه تسلي عن المصائب ثم هي محبه تنشا من مطالعه المنه وتثبت باتباع السنه وتنمو على الإجابة بالفاقة أقول تاني يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا هي محبة تنبت من مطالعة المنة حديث ضعيف أنا هقول حديث ضعيف دلوقتي خلي بالكم حديث إيه؟ آه ضعيف يروى أن رسول الله قال ضعيف ضعيف ها؟ أحبوا الله لما يغذوكم به وأحبوني بحب الله الحديث ايه اه ضعيف أحب الله لما ايه يغزوكم به حب ربنا عشان بيوكلك ما هي القلوب جبلت على حب من أحسن إليها لو واحد اداك النهاردة عشرة جنيه وبكرة قبلك اداك عشرة جنيه وبعده اداك عشرة جنيه عشرة جنيه كل يوم عشرة جنيه بعد كده بدأ يديك مية جنيه ألف جنيه عشرة آلاف جنيه مية ألف جنيه مليون جنيه تحبه بيديك كل ده وما طلبش منك حاجة تحبه ولا ما تحبوش ما حدش يرد عليا لا تموت فيه ايه حبه ليه اه لا تموت فيه صح كده اه طب ربنا سبحانه وتعالى مديك ملايين وما زال يعطيك يا شباب الهواء اللي احنا بنتنفسه الاكسجين وما زال يعطيك يا شباب الهواء اللي احنا بنتنفسه الاكسجين لو النفس ببريزة بيرشل تدفع كام كل يوم الهواء لو انت بتدفع زي عداد البيت لما بيحسب الكهرباء ولا فاتورة التليفون لو ربنا بيحسك على تمكينك من ان تتكلم خلق الانسان علمه البيان هو اللي يخليك تتكلم قال وانطقنا الله الذي انطق كل شيء لو في فاتورة كلام فاتورة دقات قلب تدفع كام ولسه ما بتحبوش اللهم ارزقنا حبك يا رب الشاهد انها تنبت من مطالعة المنة عشان كده ربنا قال فاذكروا آلاء الله ذكر النعم دايما تلاقي الناس والله يرحمه أبويا وموتى المسلمين أجمعين يا رب اللهم ارحمه وموتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم كل ميت مسلم كان يتعب شوية فالناس يقولوا له ها مالك يقول الحمد لله مسؤول في ايه اصل بعض الناس لما تقول له مالك يقول والله صداع والصداع جاي من ارتفاع الضغط وارتفاع الضغط اصلا عندي في ارتباك في المعده وارتباك المعده ده اصلا نتيجه ارتفاع الحراره وارتفاع النبض و ايه أم لا دي هواية ان احنا نشتكي ربنا للناس ايه الاخبار يقول لك ما ال- البنت تعبانه وزوجتي جالها مش عارف ايه اصل احنا ساكنين في الارض والارض فيه رطوبه وبعدين الجيران ما بيخلوناش نفتح الشباك وفي عيال بيعدوا من قدام الشارع وما شكوى شكوى عمر حد قعد معاك يقول لك انت عارف نعم ربنا عليا انه اداني كذا وكذا وكذا عمرها حصلت؟ ما ما اقولكش حد انت عملتها عمرك قعدت مع حد وقلت له انت عارف والله العظيم ربنا اكرمني انا كنت فقير مش لاقي اكل شوف دلوقتي انا لابس ايه الحمد لله او ربنا اللي اداني ده انا ما كنتش محتاج وربنا اداني زوجه واداني شقه واداني عيلين زي الفل يسعدوا القلب واداني وصحتي الحمد لله تمام التمام والحمد لله شغلي هاتي والناس يحبوني وبفضل الله المرتب يكفي والعمليه ماشيه زي الفل عمر حد قعد معاك قال لك كده انت قعدت مع حد قلت له كده لكن قعدت مع ناس كتير قوي تشتري لهم الصداع والتمغص والزوجه والعيال والبيت والشغل والقرف والنكد صح ولا لا؟ اه رغم ان ربنا امر بالعكس ايوه اما بنعمه ربك فين بقى؟ عشان كده ما فيش صدق تنبت من مطالعة المهنة يا شباب احنا عايزين نخرج الليلة دي الحتة دي ينفع يا جماعة اه والله ان احنا نبدأ نتكلم عن ربنا حتة ما كنتش احب اقولها بس هقولها لك عشان تعرف ازاي تعمل في مرة كنت بعمل عمره وبعدين كنت مريض شوية الحمد لله رب العالمين فبعد ما طفت لقيت رجليا من تحت شوية تعبان مش هقدر أصحى فأجرت كرسي يجوز إنك تسعى وأنت راكب كرسي بكام هناك ب 50 ريال 55 ريال كرسي عشان يسعى بيه فوانا ماشي راكب الكرسي بقى وقاعد مفعوص حضرتي خدت بالك ازاي؟ وببص على الناس لقيت في واحدة ست غلبانة مش قادرة تمشي عمالة تستند على ايه؟ على السور بتاع الصفا والمروة الله أسأل الله أن يرزقكم الحج والعمرة وناس أكبر مني وأنا راجع بقى قلت بس استنى يا عم استنى يعني تعال هات كرسي بخمسين ريال قلت لها اتفضلي يا ست اركبي قالت معيش فلوس قلت لها اركبي خلاص أنا دفعت ما يهمكيش قالت يا ما أنت كريم يا رب أنت شايفني وعارف حالي بعت لي كرسي انا بحبك يا رب تسوى كام الكلمه دي انك خليت حد نطق بحب ربنا تسوى كام يا جماعه والله ولا ملايين الدنيا انا عايزك تخلي الناس يحبوا ربنا بعضنا بيخلي الناس يكرهوا ربنا كتير انا عايزك تقول كده انتوا عارفين ربنا ربنا كرمني اداني كذا وكذا وكذا وعمل لي كذا وكذا وكذا وطلبت منه كذا وكذا وسترني في كذا وكذا وعافاني من كذا وكذا ما يبقاش كل كلامنا ان احنا نشتكي ربنا هي دي العيش تطلعوا بيها من درس الليله انك تخلي الناس يحبوا ربنا ينطوا بحب ربنا تنبت على مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة اللهم ارزقنا اتباع السنة يا رب اللهم ارزقنا اتباع السنة يا رب اللهم إنا نسألك أن ترزقنا فعل السنة واتباع السنة نعوذ بك من البدع وأهلها تثبت باتباع السنة خليك ورا النبي صلى الله عليه وسلم أصل أول أصل من الأصول اللي أنا بقوله دي اسمها أصول الفقه التربوي أو أصول الوصول إلى الله تعالى أول أصل قلناه حد فاكره من اللي معانا دول أكيد حد منكم حضر أول أصل كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل كن كن واحدا ايه لواحد على طريق واحد تصل طب الناس اللي قدامي دول كم واحد سمع الاصل ده يرفع ايده كده لا كتير ما ينفعش نقوله تاني خلاص ادام سمعتوه ها كن واحدا لواحد على طريق واحد انا عايزك تبقى شخص واحد ما تبقاش بوسين السلام مع ربنا بوسين لواحد الاخلاص لله مش غيره على طريق واحد ده الاصل بقى اللي هو اتباع السنه ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورا مين صلى الله عليه وسلم ورا تثبت باتباع السنه اللهم ارزقنا الثبات اتباع السنة ثبات تثبت ما تلونش ما تغيرش ما تفترش ثبات اللهم ارزقنا الثبات على الدين يا رب وتنبت وتنمو على الإجابة بالفاقة بعضنا يا شباب عامل فيها فتوة الأصل الثاني ما لا يكون بالله لا يكون وما لا يكون لله لا ينفع ولا يزول ما لا يكون بالله لا يكون قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ما لا يكون به لا يكون عشان كده تنمو بالإجابة للفاقة لازم تظهر فقرك وضعفك وذلك ومسكنتك بين يدي الله شيخ الاسلام تيميه شاف واحد ماشي في الشمس حافي حاجر الراس ماله ده قالوا له هو نذر ان هو ما يقعدش في الظل قال يا جاهل هذا تقاوي على الله قال له انت بتتقاوى على ربنا ربنا قال لك البس وتفتف واركب ليه انت بتتقاوى على ربنا مستاوي نفسك على ربنا ليه قال تعالى انما الصدقات انما الصدقات مين للفقراء فاظهر فقرك ليتصدق الله عليك بين فارك بين فقرك اظهر فاقتك اظهر ضعفك يقول ابن الجوزي تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر كل ما تظهر ضعفك يلطف بيك ما تقولش انا قدها قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اسالوا الله العافيه اللهم انا نسالك العافيه ما تعملش فيها فتوه قول ايه يعني آه انت خايف علينا من الجامعه ليه يعني عشان فيها اختلاط ولا يهمني الاختلاط ده لو الف واحده عريانه ما يجريش شعره بطل بقى يا عم ربنا يتوب عليك كتير من الناس يقول كده ويعمل كده فتنمو على الإجابة للفاقة أنا مش عايز أطول لكن نفسي ما يبقاش هو أصل واحد بس ونمشي لو ليس الشأن أن تحب إنما شأنه أن يحبك معلش اصبر معايا كمان شوية لا في ناس عايز تصلي اصبر بس أصل واحد بس هنقوله ونمشي مهم جدا كل ما يعطيك الله كل ما أوتيته من متاع الدنيا في الدنيا خصما من نعيم الآخرة آه أنا صراحة يعني مرعوب من أول امبارح أول أول من يوم الأربعاء من ساعة ما قريت الحديث ده قال رسول الله وكانت أول مرة في حياتي أراه تصدق ده والحديث صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله ما من غازية تغزو في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم عند الله يوم القيامة فإن لم يسلموا ولم يغنموا تم لهم أجرهم عند الله يوم القيامة حديث يخوف يرعب ان كل اللي انت بتاخده في الدنيا خصما من حسابك في الآخرة خدت في الدنيا صحة بالخصم فلوس بالخصم عربية بالخصم خصما من حسابك في الآخرة لا يستوون اللي يعيش فقير مع اللي يعيش غني والاخر يدخلوا الجنة ويبقوا زي بعض لا يمكن لا يمكن لا يمكن لذا قال تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و... واستمتعتم بها وقال تعالى ولتسألن يومئذ آه عن النعيم يبقى أذهبتم طيباتكم ولتسألن ولتسألن يومئذ عن النعيم فكل ما أوتيته في الدنيا كل ما أوتيته في الدنيا من متاع الدنيا خصما من رصيد النعيم في الآخرة لذلك قال الله سبحانه وتعالى قال ربنا جل جلاله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام في الأيام الخالية في الأيام الخالية عشان كده حديث عجيب حديث ان عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة ايه زحفا الحديث ضعيف وان كان ابن حجر في الذب المشدد عن مسند الامام احمد ذكر روايات لتحسين الحديث فالحديث حسن ابن عوف المشكلة ان هو كان غني غني خد الحديث ده عشان الناس اللي هتموت على الدنيا اللي بتجري ورا الدنيا اللي بتتفانى في طلب الدنيا اللي بتسعى في الزياده من الدنيا اللي متشوفه ومتشوقه الى الدنيا كل ما تاخذه في الدنيا قسما من حسابك في الاخره من هنا نفهم ان سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مات ولم يجد ما يملا به بطنه من الدخل ثلاثه ايام ما صلي عليه انت بقالك قد ايه ما جوعتش اه اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب اه قال بعض الصحابه اسلمنا مع رسول الله وكان أحدنا لا يجد ما يملأ بطنه فمنا من مات ولم يصب من هذه الدنيا شيئا كمصعب بن عمير مات ولم نجد ما نكفنه فيه إلا نمرة إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدت رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر نبات طيب الرائحة يا مصعب بن عمير الذي فتح المدينة وحده وكان معاه عبد الله بن أم المكتوم قائد فتح المدينة يموت لا يجدون له كفنا عندك كم جلبية في البيت وكم قميص وبنطلون وكم عباية للبيت وللنوم وكم بدلة للخروج وكم وكم وكم آه مصعب بن عمير مات وما لقوش يكفنوه في ايه ملوش يكفله في ايه قال ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهذبها نفهم بقى من حديث النبي ما صلي عليه ان الذين يغزون فيغنمون ويسلمون استعجلوا ايه ثلثي اجرهم ضيعوا التلتين اللي انت خدته ضيعت كام من حياتك في الاخره اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا حي يا قيوم من هنا نفهم قول سلمان الفارسي قال لما اتاه الموت بكى قالوا ما يبكيك قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا وما اراني الا تجاوزته قالوا وما عهد إليكم قال, قال عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب فلما مات حسبوا له تركته فوجدوا ما عنده ستة عشر درهما ستة عشر درهم يعني أربعة وستين جنيه اللي هو سابهم اللي سابهم أربعة وستين جنيه الشاهد يا شباب أن هذه المتع والملذات هذه النعم والمسرات بالخصم بالخصم من حسابك في الآخرة بالخصم وانت حر بقى زود فمستقل ومستكفي قول لي اعمل ايه يعني يعني لو ربنا مديني فلوس اعمل ايه ارميها في الشارع لا تصدق عليه تصدق بقى الفقراء تفضل لك هناك يقول ابن آدم مالي ها مالي مالي وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبيت أو تصدقت فأبقيت هي دي اللي فضلة بقى هي دي اللي ما تبقى ما خدتهاش مش بتاعتك ربنا اداها لك وانت
اديتها له تاني رديتها عليه انفقتها في عيالي عشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والله ما احب ان يكون لي مثل احد ذهبا فيبيت عندي منه ثلاث فافعل به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يبقى احتاروا على الفقراء يبقى احتاروا على الفقراء احد الناس اسال الله ان يفرج كربه ويقضي دينا بيقول لي انا بدفع للبنك ستين ألف جنيه ربا كل شهر ستين ألف جنيه ربا كل شهر قلت له يعني الستين ألف دول لو طلعت لو طلعوا للغلابة كل شهر يغنوا كام ستين ألف جنيه ده واحد بس أنا شايف إن هو يريد أن يسدد اتورط اللهم تب على كل عاصي مرابي ده طبعا ان ياخد فلوس في الربا ده مرابي والربا حرب اعلام وعشان كده الراجل ده يقول لي هات لي اي حد في الدنيا اقول له ان سكه البنوك سكه الخراب مفيش حد مشي في سكه البنوك الا واتخرب بيته خراب اسال الله عز وجل ان يصرف الربا عن المسلمين اللهم انا نعوذ بك من الربا والزنا والغلا والوباء فلذلك لو أن هذا المال المكنوز كتير من الناس عمال يسأل ما احطش فلوس في البنك أعمل إيه؟ بيقول لي شغالة أنا بقول له تصدق بيها على الفقراء وتلاقيها هناك تنفعك عند ربنا هو ده أحسن شغل تصدق بيهم هم مش دول فايضين منك زيادة ولا أنت هتحطهم في البنك ليه يعني؟ ها؟ فايضين زيادة تصدق النهاردة يا شباب في فقراء مش لاقيين ياكلوا والله في فقراء ما هم لاقيين العيش الحاف اللهم اطعم فقراء المسلمين اللهم الطف بفقراء المسلمين اللهم اغني فقراء المسلمين من فضلك اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب تصدقوا تصدقوا فإنه يبقى لك وإن لم تفعل خصما من حسابك في الآخرة أيها الإخوة أنا أحبكم في الله بقيت الأخيرة المرء مع من أحب فاختر رفقاءك من الدنيا قال رسول الله والحديث متفق عليه المرء مع من احب انت يوم القيامة في الموقف تحب مين يكون جنبك اللي انت بتحبه هتبقى معاه فاللي بيحب الرقاصة الفلانية معاها واللي يحب الممثل الفلاني معاه واللي يحب ريفالدو رينالدو معاهم معاهم انت تحب مين اللي بتحبه هتبقى هتبقى معاه هتبقى معاه يا شباب انا شايف قضية الحب اليومين دول قضية غاية في الغرابة الناس بتحب حاجة غريبة كنت بقى قرأ في جورنان الاهرام ولا مش عارف في اي جورنان بقى وخلاص ها مش فاكر اه عشان بس ما نكذبش تقريبا كان واحد اداني مجله عشان فيها كلام كده فقريت فيها الجمله دي ان اثنين رافعين قضايا على بعض عشان كلمه روش طحن اه قلت عجيب عجيب زمان كان الناس بيتكلموا بيدوروا على الكلام الكلام الادب والذوق كلام الارستقراطي كانوا بيتكلموا بالاغ ها تشبها بالفرنسيين والكلام ده لا يجوز لغتنا العربيه محترمه ووقوره بنقول لا يجوز لكن شوف كان الناس بي ايه بي بيرتقوا الاتيكيت وال النهارده بيدوروا على كلام السوقه غير مش صح ايه ده ايه الالفاظ دي الفاظ سوقيه بتدور على الفاظ الناس السفله بيدور على الفاظ الصيع الشوارع ن- نتكالب عليها ونفتخر بيها ونتنادى بيها وتنتشر أمة في أمة في الحضيض مع شديد الأسف إننا بحاجة إلى أن نرتقي بتحب مين؟ آه تحب الممثل الفلاني الممثلة الفلانية اللعيب الفلاني البنت الفلانية المسرحية الأغنية هو ده الحب هو ده الحب كل ده هتبقى معاه يوم القيامة في الموقف وبعدين جهنم والعياذ بالله أما لما تحب ربنا تبقى جعره جعره في الفردوس الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن سقفه إيه عرش الرحمن تبقى جنب ربنا لما تحبه لما تحب النبي تبقى معاه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبو وأبو الدرداء وأنس وأبو ذر ومعاذ هم دول النجوم ناس زي الفل تبقى معاهم هناك في الآخرة هم دول اللي يتحبوا بتحب مين؟ إن شاء الله أكمل لكم موضوع الحب إن يسر الله وقدر إخوتي في الله نخرج من هذه الليلة بأصول ثلاثة الأصل الأول ليس الشأن أن تحب الله إنما شأنه أن يحبك الله والأصل الثاني أن كل ما أوتيته من الدنيا في متاع الدنيا خصما من حسابك في الآخرة ثالثا المرء مع من أحب فاختر حبيبك من ها هنا اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظما اللهم انا نسالك ان تدخلنا الجنه بغير حساب اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنه وثبتنا على الايمان واصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
طيب ربنا ابدأ جهز نفسك انظر لأن الجنة زي ما ابن القيم بقى بيقول كده في المدارج والجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب فليس فيها ذرة من خبث قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم يعني انتم طيبين فالجنة دار الطيبين فلازم تطيب قلبك اللهم طيب قلوبنا طيب حالك طيب كلامك طيب أفعالك طيب دماغك فكرك كنت لسه بقول لجماعة ملتزمين جداد جاي بيقول لي يا عم الشيخ ينفع اروح الساحل الشمالي؟ قلت له لا ما ينفعش قال لي ليه؟ ليه ما ينفعش؟ هروح ومش هعصي ربنا ايه المشكلة؟ قلت له مش هينفع مش هينفع انك تروح وما تعصيش ربنا اللي يروح لازم لازم يعصي ربنا هو المكان ده هيتعمل كده عشان المعاصي والذنوب ثم انت هتروح ليه؟ قال لي غير جو قلت له احنا نفسنا نغير دماغك صحيح انا عايز اللي يلتزم ها اه دماغه تتغير همومه تتغير افكاره تتغير اماله تتغير ما يبقاش ما يبقاش عشان عايز اغير جو اروح الساحل الشمالي لا عايز اغير جو اعتكف يومين ينفع ده تغيير جو ولا ما ينفعش ايه؟ اه اعتكف يومين في مسجد في منطقه ما حدش يعرفني فيها اي مسجد اروح اعتكف لي يومين تغيير جو عايز اغير جو اروح اعمل عمره اروح اعمل عمره ينفع ده تغيير جو ولا ما ينفعش ايه؟ اه قلت لكم في دعوه الى مصيف جديد في مكه قلت لك هناك بقى بدل الميه المالحه السوداء بذنوب العرايا ماء زمزم المطهر أرض وناس عن ناس ما اختلف موضوع مختلف بس لما تتغير ايه همومنا ما يبقاش همي ان انا عايز اغير الموبايل اصل في نوع جديد نزل كده يروش آه لا يبقى همي ان انا اجدد ايماني اللهم جدد الايمان في قلوبنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم اللهم جدد الايمان في قلوبنا يبقى اجدد ايماني مش اجدد الموبايل ولا اجدد الشقه ولا اجدد الفرش لا يبقى دي هموم جديده عايزين هموم جديده همي ان انا ابقى عند ربنا في منزله رجل صالح مش همي ان انا هنا ابقى مدير عام ماجستير دكتوراه الكلام ده مش حرام حاول تبقى مدير وتبقى ماجستير وتبقى دكتوراه حاول تبقى غني اه بس مش على حساب ربنا مش على حساب الجنه عايزين يا جماعه واحنا بنغير نغير فكرنا وهمومنا بحيث انها تتضبط على مراد الله فتعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله اللهم ثبتنا على الإيمان واقبلنا في عبادك الصالحين وبارك للعروسين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا